هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا كيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة يقول ربي وأحق القول قول ربي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تكون فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف اللهم اكشف عنا ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أراد أن يلقاني على الحوض اللهم اجعلنا منهم يا رب فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا ولياتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه أيها الإخوة لا شك أننا نعيش في هذه الأيام محنة اللهم فرج عنا اللهم اكشف كربات المسلمين اللهم فك أسر المأسورين اللهم أطلق سراح المأسورين وفرج عنهم واربط على قلوبهم وثبتهم ونجهم وعافهم اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين وانتقم من الظالمين اللهم اقتل من اللهم اقتل الذين يقتلون المسلمين الشاهد ما المخرج سؤال كتير الناس كلها عمالة تقول اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه نعمل ايه والجواب ببساطة في كتاب الله قال الله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك ها؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا القرآن ولذلك أتيت الليلة لأحدثكم عن غزوة بدر إيش معنى غزوة بدر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات الهزائم والنكسات كان يبشر بالنصر فنسوق غزوة بدر من هذا الباب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد ما قتل من أصحابه سبعين وعارفين آثار الغزوة قال لأصحابه وهو يمسح الدم صلي عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله وهو يمسح الدم عن وجهه يقول أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن سيدنا النبي صلى عليه في أثناء غزوة الأحزاب والمدينة محاصرة ويقول المنافقون إن أحدنا لا يأمن أن يأتي الغائط مش قادر يروح ياخد حاجته ورسول الله صلى عليه يقول لهم أبشروا فقد أضيئت لي قصور كسرى قصور بصرى قصور الشام صلي عليه فالتحديث بالنصر في وقت الكبوات ده سنة سنة ليه لنسلم لتسلم نفسيتنا ولكن قبل أن أدخل في غزوة بدر لابد من أن ننظر إلى القرآن في القرآن القرآن مش كتاب تاريخ ما قلت لك ما تصورش يا عم القرآن مش كتاب تاريخ القرآن حين يسجل قصص الأنبياء مش تاريخ قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك مش تاريخ مش تاريخ القرآن لما يذكر قصة غزوة بدر في سورة الأنفال أو قصة غزوة أحد في سورة آل عمران أو قصة الأحزاب في سورة الأحزاب حين يذكر هذه الأشياء مش إثبات تاريخ إثبات قصة لا الله يعالج معركة في النفوس قبل المعركة على أرض القتال ده القرآن كلام الله عشان كده تعالوا من الأول كده ونسمع قول ربنا جل جلاله يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال سبحان الله العظيم أم الشيخ هي الأنفال دي كانت في أول الغزوة ولا في آخرها بعد الغزوة وربنا يبدأ بيها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يذكر صفات المؤمنين أولئك هم المؤمنون حقا ثم يقول ربنا جل جلاله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق انت معايا يا اخي اللي قاعد هناك ولا سرحان طب ركز اكتر كما يا عم الحج يا سني صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاه خلي بالك واخد بالك يا اخي ان سيدنا النبي ان ربنا جل جلاله في هذه الاول الايه دي كما اخرجك كا الكاف دي للايه انت استاذ للتشبيه كما اخرجك هي ايه اللي كما اخراج النبي شبه ايه الكاف للتشبيه كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله كلام ربنا كان نفسي اجيب لكم فقي معايا يقرا لنا الايتين دول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكرهون كلنا عارفين قصه غزوه بدر ان سيدنا النبي صلي عليه بلغوا ان ابو سفيان خارج في معاه قافله القافله دي محمله فيها 5000 دينار ذهب ومحملة ب بضائع كبيرة فقال للصحابة بنا نخرج إلى هذه القافلة لعل الله أن ينفلكموها طيب يا أخي هل الرسول يعترض قافلة وياخد فلوسها ده يجوز؟ آه يجوز ليه هاجر من مكة 314 صحابي ال 314 اللي هاجروا دول كل واحد ساب ايه بيته ها وارضه وغنمه ما سقش الغنم والابل وفلوسه ودروعه وسيوفه سابوا ملايين لذلك كانت ملاقات هذه القوافل تعويضا للمهاجرين عما استلم منهم ومش ذكر ان الصحابي فلان كانت له عشرة أبيات في مكة عشر أبيات الصحابة قبل الإسلام كان الواحد بيتجوز منهم عشرة واثناشر وخمستاشر واحدة كان له عشر بيوت في مكة فلما هاجر عدا عليها أبو سفيان بن حرب فأخذها كلها وقصة سيدنا صهيب لما أراد أن يهاجر واعترضوه فقال له ماذا تريدون قال قالوا جئتنا صعلوكا فأسمرت وأغنيت قال تريدون مالي أدلكم على مالي وتف... وتخلون سبيلي إلى محمد صل عليه قالوا نعم فدلهم على ماله وكان عشرة آلاف دينار يبقى ملاقات القوافل التجارية فقط لاسترداد الأموال المنهوبة اللي نهبتها قريش فالرسول خرج صلي عليه وقال من كان ظهره حاضرا معنا فليركب خرج معاه 314 وهم في الطريق فوجئوا ان ابو سفيان هرب وخد طريق سيف البحر وان قريش سمعت ان سيدنا النبي خرج للقافله فجيشوا جيشا واتوا الصحابه خارجين يقابلوا قافله اللي بيحرسها 40 راجل وهم 300 فوجئوا ان في جيش جاي قوامه 1200 1300 رجل وفي 200 فارس و800 ناقه ف ربنا بيوصف هذا الموقف بس انا عايز ارجع تاني عشان اقول لك الدرس المستفاد النهارده النهاردة الآن ربنا قال يسألونك عن الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يبقى اللي بيسألوا عن الأنفال ويريدون الأنفال هم اللي كانوا كارهين في الأصل قضية الجيش والقتال والحرب الله جل جلاله هنا في هذه الآيات يعالج يعالج معركة في الضمير في النفس البشرية في النفس البشرية إن النفس الإنسانية دي نفس أمشاج يعني إيه أمشاج يا أخي أخلاط مش نفس سوية النفس الأمشاج دي مشكلتها الكبيرة إنها تحب البطالة والكسل تحب التنعم والراحة تحب ألا تضحي بشيء بل تأخذ ولا تعطي هي دي النفس إنما يزكيها الإيمان والتقوى والعمل الصالح لذلك الصحابة اللي سألوا يسألونك عن الأنفال وعايز أنبه برضو حتة مهمة قوي في البداية إن مش عشان ما نظلمش الصحابة ان مش كل الصحابة كان يسألونك عن الأنفال ما تفكرش ان الصحابة كلهم كانوا بيسألوا عن الأنفال لا ده ثبت ان اللي سأل عن الأنفال ثلاثة كان الخلاف من ثلاث صحابة ثلاثة فقط هم الثلاثة دول اللي اتكلموا احنا جاهدنا هقول القصة بس الشاهد هنا ايه ولكن ربنا جعلها قضية لهذا الهدف من القرآن اللي بقول لك النهاردة إذا أردنا حلا لمشكلتنا لابد أن نرجع إلى القرآن والقرآن فقط عايزك تبطل تلفزيون وتبطل نت وتبطل فيسبوك وترجع للقرآن عايزك تبطل شغل المقاطع وشغل التعليقات وترجع للقرآن أين القرآن اليوم في بيوت المسلمين؟ بعد دخول التلفزيون أين القرآن اليوم في عقول المسلمين بعدما انشغلوا بالسياسة والكلام فيها والمناقشات أين القرآن فين القرآن في حياتك فين القرآن في قلبك فين القرآن في عقلك فين القرآن في مفاهيمك أين القرآن الحل النهاردة لازم نرجع للقرآن ربنا جل جلاله عشان ثلاثة سألوا عن الأنفال ربنا جعلها قضية وبدأ يعالجها ليه؟ لأن القضية مش قضية الثلاثة ده قضية الأمة إلى أن تقوم الساعة قضية الأمة إلى أن تقوم الساعة الدنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال الفلوس وانا بقول الثلاث سنين اللي فاتوا دول واربعه من اول احداث يناير 2011 لحد النهارده ظهرت في الامه افات وامراض عجيبه ما كناش نتوقعها صح ولا مش معايا اه ظهر في الناس سوء خلق واضح الطمع الطمع كنت عندكم هنا في صفت في الوحدة المحلية بخرج بستخرج ورقة حكومية فوجئت واحد في موضوع الفلوس بقى بيتعامل تعامل عجيب جدا مع ان الاول اهلا يا فضيله الشيخ وبنحبك فضيله الشيخ وانا بسمعك يا فضيله الشيخ و... لكن ساعه الفلوس آه الشاهد ايه هنا بس الشاهد ان انا قلت له زي ما انت بتستغل حاجة الناس اليك التاني بيستغلك برضه بتاع انبوبة البوتاجاز والسباك والجزار و و واللي بيبيع الخضار انت لما تظلم وتطمع وتأذي كل اللي وراك بي بيسلطوا عليك اللهم اهد قلوبنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا شاهد ان حب المال ده غريزة قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد الخير يعني المال قال وتحبون المال حبا جما ده غريزة بس لا يطهر هذه الغريزة إلا غنى القلب بالله سيدنا النبي صلي عليه أم أهل الصفت بيصلوا على النبي ولا لا طب زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس اللي فوق يصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني سيدنا حكيم بن حزام قال لي سيدنا النبي أنا محتاج قرشين اليومين دول اداله قال ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع أقول تاني طب ادفع طيب الدفع عندنا بايه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ال- أنا عايز أقول إن وإحنا جيران انتوا عارفين ان انا من جيرانكم المعتمدية عايشين نفس العيشة جدي وجدك كانوا يعرفوا سيرة الالاف المؤلفة دي ابدا كانوا الجنيهات القليلة فيها بركة بركة كم خصاية من الغيط على حتتين جبنة قديمة على رغيفين بنخبز كل اسبوع والدنيا ماشية زي الفل وكان ما يميز الناس الرضا ايه اه تقول له ايه الاخبار يقول لك رضا صح ولا لا كانت دي كلمته رضا نعمة من ربنا الحمد لله بيتنا شبعانين شبعانين ايه مش دي الموضوع بقى الرضا الرضا اللي بينقص كثير من الناس النهاردة الرضا قلت لكم آفة الطمع الناس النهاردة ظهر فيهم طمع اللي طمعان في قرشين من اللي خدهم اللي اللي كانوا سرقوهم دول قال لك هيوزعوا علينا 70 مليار هيطلع لي كام قاعد يحسبها واللي طمعان بقى انه يبقى عضو مجلس مش عارف ايه واللي طمعان انه يبقى رئيس ايه واللي طمعان انه يبقى وزير طمع جوه نفوس الناس خلى هذا ال ال الانتحار في الأمة هذا الصراع على الدنيا ربنا بيعالج القضية دي هنا في القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذات بينكم هي دي عندنا إشكال النهاردة في الأمة حاصل الفرقة الحاصلة بسبب الفجور السياسي إننا نريد أن نترك هذا الأمر جانبا تماما وننشغل بإصلاح أنفسنا إذا أردنا النجاة ما نزلت مصيبة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة محتاجين نتوب توبة أمة هو ده المخرج نحن نترك هذا الأمر الدنيا فليتصارع عليها من يتصارع وخلينا احنا نعود مرة أخرى إلى الدعوة ابتداء من التوحيد اثنين تزكية النفوس توحيد أولا والتوحيد يزكي النفس قال الله جل جلاله فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهذه الآية مكية والزكاة فرضت في المدينة فالمقصود هنا بالزكاة تزكية النفس ويل للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد قلنا إن علاج هم الدنيا وحب المال الغنى بالله قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم ابن حزام إن هذا المال حلوة خاضرة المال مش وحش لما الرسول خطب على المنبر وانا نفسي في مسجد زنورين يبقى فيه منبر احسن من كده شويه ايه يا عم المنبر ده وانتوا فقراء ولا انتوا غلابه الله اعمل لكم منبر فخم كده زي منبر سيدنا النبي وسيبك من الحديده ديك يبقى له كور كده للإنس- منبر منبر عشان اجي الجمعه ان شاء الله آه، اجي الجمعه لما الاقي منبر حلو ان شاء الله صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم أه، واحنا زول كده عايزين الناس النهارده اللي موجودين دول كل واحد يحط ربع جنيه ولا خمسين قرش قبل ما يمشي جنيه وانا ابدا انا ابدا اتبرع اول واحد بخمسين جنيه عشان تعملوا منبر طلعت 200 خلاص مش هرجع انا عاده ما بشيلش الا خمسينات ما اعرفش دي جت منين طلعت 200 هي رزق المسجد رزق المسجد ان شاء الله لا لا اقعد دلوقتي اقعد دلوقتي صلي على الرسول صلي زيد النبي صلاه الرسول كان بيخطب الجمعه على المنبر فقال والله ما الفقر اخشى عليكم والله ما انا خايف من الفقر زي ما الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول الفقر حشمه الناس طول ما هم فقراء وغلابه بيقولوا يا رب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هو ده الإشكال فقام رجل من عرض المجلس وقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر قال له قال لا مش الفلوس دي خير الخير بيجيب شر فسكت فقال بعض الناس كره مقالته وقال بعض الناس يوحى إليه فلما علته الرحضاء علمنا أنه كان يوحى إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا أما إنه لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم قال له لا الخير ما بيجيبش شر بس مش كل الفلوس خير انت فاهم يعني ايه ولكن من الربيع ما يقتل حبطا او يرم ولا وضح طب انت عارف صح ولا وضح طب صلي طيب صلى الله عليه وسلم ولكن من الربيع الربيع اللي هو ايه يا عم الحاج الجدول احنا برضو زي ما بقول كده فلاحين وجيران نبقى فاهمين بعض الجنبيه الفحل اللي في وسط الغيط اللي بتجري فيه الميه الأناية هو ده اسمه ايه الربيع اسمه الربيع في اللغة العربية اسمه الربيع وعشان كده سيدك النبي صلي عليه الدعاء اللي انت بتدعي بيه هدعي اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا هي دي أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوب يعني إيه ربيع بقى ما احنا قلنا بقى الأناية اللي بتسقي قلوبنا مية اجعل القرآن العظيم سبب حياة قلوبنا ربيع قلوبنا فالرسول بيقول ايه صلي عليه إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم يعني إيه الجدول ده الأناية الجنبية الفحل اللي هو في, ال- في وسط الغيط بيطلع عليه حشايش وزراعة خضراء اللي هم بيقولوا بتطلع رباني آه، ما بيقولوش رباني هم بيقولوا شطاني بس احنا بنقول رباني ان هي طالعه كده الفلاح ما زرعهاش فالفلاح لما يجي يشتغل في الغيط وجايب معاه الجاموسه الصبح او البقره يسيبها في ال- في الربيع ده تاكل منه وتشرب بيطلع في الحشائش دي حشائش سامه الحشائش السامه دي بتصيب البهائم اللي هي الجاموس والبقر بمرض اسمه مرض الحبوط او الحبط مرض الحبط ده يخليها تتخن تنتفخ لما تنتفخ الفلاح يجي اخر النهار يلاقي بطن الدبه قد كده يقول يا ده كلت النهارده وشبعت هي ما كلتش وشبعت ده هي مسمومه فتصبح فطيس والعياذ بالله اللهم احفظ على المسلمين اموالهم وبارك للمسلمين في اموالهم واغن فقراء المسلمين وسدد ديونهم الشاهد ايه قال له من الربيع ما يقتل حبطا من الفلوس في حاجات حرام في وسط الحلال تقتل ينتفخ ويكبر وتكتر فلوسه وتعلى مكانته فيقتله ده زي ما قلت لكم قبل كده ان ممكن واحد يقول يا رب اديني مليون جنيه يا رب انا نفسي في مليون جنيه بس ربنا يديله مليون جنيه ويقول له لا اسمع لك صوتا ولا تقول يا رب ولا اراك في بيت من بيوتي ياخد وينشغل عن ربنا ويفتن وينسى ربنا ولا يقول يا رب ولا يدخل المسجد يبقى قتلته المليون اللي هو طلبها يطلب انه يشتغل الشغلانه الفلانيه او يتجوز الواحده الفلانيه او ي- يسافر السفريه الفلانيه ويفتن ويضيع فيقتله مراده مراده يقتله فلذلك يا اخوه بنقول ان دواء مرض حب المال وحب الدنيا الغنى بالله ده اسمه الغنى العالي ان يبقى الانسان حاسس وفي فرق بين عارف وحاسس فاهم ولا لا يعني انت عارف ان ربنا شايفك بس انت حاسس دلوقتي ان ربنا شايفك وانت بتعصي او بتبص على معصيه حرام او بتعمل حاجه حرام بتبقى حاسس ان ربنا معاك وشايفك لو حاسس ما تعملهاش وانت بتكذب ولا بتتكلم ولا بتنافق بتبقى حاسس ان ربنا سامعك لو حاسس ان ربنا سامعك ما تقدرش تتكلم سامعك تخاف منه بس فقد الاحساس ده بيقولوا الإحساس نعمة حاسس إن ربه هو الغني الذي بيده ملكوت السماء والأرض رب ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد بيقول إيه إنه لا سبيل إلى الإخلاص إلا بقطع الطمع عما في أيدي الناس لسه بعلم ولادي يا ابني لازم تبقى عينك مليانة شبعان ما تبصش للي في ايد الناس ازاي ابص على نعم ربنا اللي في ايدي لو انشغلت بنعم ربنا اللي عندي قول مش هبص على الناس انا مشغول باللي, باللي, باللي ربنا اداهولي ربنا اكرمني واواني وسترني ولطف بيا و- واداني و... وما حواجنيش دي كفايه عليا فلو انشغلت بنعم ربنا اداني كذا واداني كذا واداني كذا واداني كذا مش هشوف ان ده معاه ايه وده معاه ايه وده معاه ايه يا محمود
صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد هنا ايه انك تبقى غني بالله لو بقيت لو ما بصيتش للي في ايد الناس وقلت السبيل ايه كانت حتة حلوة قوي انك تحب الخير للناس ازاي قلت لهم في مرة شيخ من المشايخ بس القصة دي انا قلتها قبل كده اقولها تاني ما انتوا صحيح مش معانا صلي على الرسول صلي بتحبوا القصص صح بس احنا كده طولنا ولا لسه قدامنا قد ايه يا شيخ احمد طب صلي على الرسول صلي زيد النبي صلى بيقولوا ان شيخ من المشايخ في مره اه، اشتهى انه ياكل بسبوسه عارفين البسبوسه آه. مش عارف انتوا عارفينها ولا لا بس اصل الزمن ده حتى الاكل بقى نسمع عنها صحيح بسبوسه فالراجل ربنا كرمه لحد ما حوش قرشين وراح بقى على المحل النظيف ده واشترى حته بسبوسه كده وعلى وشها حته قشطه الله ومسك ال- ال- البسبوسه كده بعد الراجل ما لفها له سخنه وعلى وشها حته القشطه ماسكها ثروه في ايده وماشي كده بيحلم بقى انه يروح هو وزوجته ايه على رواقه ف وهو ماشي كده فوجئ ان واحد جه من ورا خطفها وجري انا عايز اقول لك يا اخي لو انت تعمل ايه قبل ما اقول لك الشيخ عمل ايه فصار الشيخ يجري خلفه ويقول وهبتك اياها قل قبلت وهبتك اياها قل قبلت لتاكلها حلالا قال له بتجري ليه خلاص خدها خدها ليك قول قبلت عشان تاكلها حلال هي دي النفسية والقلوب اللي احنا محتاجينها النهاردة العطف على حماقات الناس العطف على أخطاء الناس حب الخير للناس الرغبة في نجاة الناس ان تبقى نفوسنا وده مش هيبقى الا من قلب ايه نظيف مليان غني لما الراجل خطف منه عارف لو انت الهي ينتقم منك صح ولا لا وتفضل طول الليل الهي دي السم ما تاكل الا في المستشفى وهتقعد تالف له شويه دعوات عليه وتبات بحسرتك لكن لما كان الراجل اصلا شبعان قصة عجيبة برضو بتاع بنان الحمال لما راح له واحد بيشتكي الفاقة والفقر قال له طيب هات السنارة وتعالى راحوا اصطادوا طلعت سمكة باعها فحب يجيب للشيخ هدية فجاب له حتة حلاوة زي اللي بقول لك عليها دي فالشيخ قال له يا ابني لو أكلنا هذه ما خرجت السمكة لو احنا بنتابع شهوات انفسنا ما تجيش مش كل واحد ما يشتهي حاجة. عشان كده الشيخ لما الراجل خطف منه دي قال لك بس دي عقوبة ليا انا مش ليه كتير بقول يا احمد يا علي يا احمد يا عبده ايوه كده اقول صح يا احمد يا عبده بقول اللهم لا تعذبنا باحد من خلقك ولا تعذب بنا احدا من خلقك احيانا انت بتستعمل ربنا يريد ان يعاقب شخص فيستعملك في عقوبته او يستعمل احد في عقوبتك فالراجل اللي خطف ده ده هو استعمل بس في ألا تخلص الشهوة إلى قلب الشيخ دي شهوة عنده الأكلة دي شهوة فلا ما تاخدهاش فاستعمل الشيخ لما شافها كده قال له طيب خلاص حلالك كلها حلال انا بقول لك وهبتها لك قل قبلت عشان تاكل حلال لو تعاملنا مع الناس بهذا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به اللي بيحصل فينا ده عقوبة بنتعاقب بيها فعشان كده ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام عايزين ننشغل باللي سلطهم علينا وهو يكفهم قادر اللهم كف بأس الظالمين فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم نكل بهم الشاهد يا إخوة نحن محتاجين النهاردة نفهم القرآن كده والقرآن بس سيبك بقى من أي كلام تاني اعكف على القرآن بيعالج أمراض النفس البشرية فاتقوا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ربنا بيعلمنا هنا إيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ربنا بيعلمنا كما ان اللي بيسألوا عن الأنفال دول مشكلتهم ايه ان هم اللي كانوا خايفين يوم ما خرجوا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك هم دول ونقول درس كمان قبل ما اخلص الاخير يعني هناخد درس واحد بس تاني لا لو ان الغزوه فيها دروس لا للسنه الجايه بس هناخد واحده كمان بس وهي الا تثق في نفسك فانه حين ينزل البلاء تجهش نفسك بالبكاء الصحابة صحابة زي ما قلنا النهاردة في حديث سيدنا النبي في الأول حديث إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها الصحابة دول كانوا في عافية يا بختهم رضي الله عنهم خيرة خلق الله ربنا اختارهم خيرة لصحبة النبي أنا كنت لسه بقول في خطبة الجمعة اللي فاتت إن الصحابي من دول كان بيعبد الحجر والشجر والصنم كان بيعمل يجيب عنده شوية بلح يعملهم عجوة يجيب العجوة يشكلها كده على شكل راجل ولا شكل أسد ولا شكل حاجة ويقعد قدام العجوة دي ويقول يا ربي يا إلهي يا سيدي ارزقني واشفيني ورجع لي ولادي لإيه للعجوة ويسجد لها يا سيدي بيناجي العجوة وبعد شوية يجوع ياكل إلهه اللي كان بيقول له ارزقني هم دول اللي بعد لحظات أسلموا فأحدهم يقول للرسول تكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي حي هم دول اللي بعد شوية لما أسلم الغلام ببساطة جدا بهرني البساطة دي بهرتني إن عبد الله بن عمر يقول للغلام راعي غنم اذبح لنا شاه الراعي قال له إيه إنها ليست في إنها ليست لي إنما أنا أعمل فيها قال إن سألك صاحب الغنم فقل أكلها الذئب فقال الغلام وأين الله وأين الله ببساطة طب هقول لصاحبها كان هديب وأقول لربنا إيه وأين الله أنا عايزك تحس بأين الله دي وانت قاعد لوحدك في الأوضة بتتفرج على التلفزيون أو بتقلب في النت وأين الله وانت بتخوض في الحرام بتكذب أو بتنافق أو بتغتاب أو بتنم أو بتؤذي مسلم أو بتعمل وشاية بمسلم بقول لك وأين الله وأين الله وانت بتتكلم في التليفون مكالمة حرام ولا رايح مشوار حرام وأين الله الصحابة نقلوا النقلة دي ازاي قلت بثلاث حاجات الأولانية لما الرسول ركز في تربيتهم على في تربيتهم على القرآن وحده ونمرة اتنين لما خدوا القرآن للتنفيذ اشتغلوا على طول مباشرة ونمرة ثلاثة لما نسيوا جاهليتهم نسيوها تماما ما بقاش لها أي أثر في حياتهم الجديدة لأن فاكرين لما قلت قصة التزام بالشنطة كنا معتكفين زمان في مسجد في الدقي هنا في المهندسين آه، في شارع بابل مش عارف بقى اسمه مسجد ايه دلوقتي اللي هو بتاع دعوة الحق المهم كنا معتكفين في العشر الأواخر من رمضان وجه راجل كبير طيب كده من المنطقة قال انتوا بتعملوا ايه قاعدين هنا قلنا له معتكفين يعني ايه معتكفين العشر الاواخر من رمضان وقلنا له فضل الاعتكاف قال طب انا عايز اعتكف معاكم ممكن قلنا له اتفضل اعتكف راح ورجع جايب اتنين الخدامين وشايلين ش- شنطة كبيرة قوي شنطتين كبار قوي الشنطة فيها تلفزيون وفيها هيعتكف ففي ناس كده بيدخل الالتزام بالشنطة يعني يدخل الدين بجاهليته هي هي يفضل برضه بيحب المسلسلات والأفلام أنا بشوف أفلام أجنبي هو بيقول كده أنا بشوف أفلام أجنبي اوعى تفكر والعياذ بالله أعوذ بالله لا إحنا الحمد لله رب العالمين عمرنا ما شفنا حاجات الوحشة دي بفضل الله اللهم لك الحمد والشكر ربنا عافانا وحفظنا أبويا الله يرحمه كان كان له خطبة عندكم هنا على طول في صفت بس ما أعرفش كان في أي مسجد الشاهد بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ال- يترك على عتبة الإسلام يخلع على عتبة الإسلام كل كان الصحابي يخلع كان الصحابي يخلع على عتبة الإس- على عتبة الإسلام كل ما يمت للجاهلية بصلة خلاص هي دي الثلاث حاجات اللي خلت الصحابي يتنقل النقلة دي سموها نقلة بعيدة نقلة كبيرة جدا كان فين وبقى فين عشان كده محتاجين النهاردة نعمل النقلة دي ازاي بالقرآن أن يصبح القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا القرآن يا جماعة عايزين نفتح المصحف تاني من جديد ونقرأ من جديد وشوف معالجات ربك للنفس البشرية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الصحابة دول العظام فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين الرسول صلى عليه لما عرف ان قافلة سف... ابو سفيان فرت وان مفيش قدامهم الا ايه قول معايا بقى جيش قريش عمل مجلس استشاري اعلى وقال لهم دلوقتي قدام ده الجيش نقاتل ولا نرجع المدينه قالوا لا احنا مش خارجين لقتال احنا خارجين للقافله نرجع المدينه الله يريد منكم ان تقاتلوا قولوا ما نقدرش ازاي هنقاتل احنا قدهم ربنا جل جلاله يقول للمؤمنين اقبلوا وانا معكم والتانيين مخضوضين ومرعوبين وعمالين يرجعوا لورا يجادلونك في الحق ك... بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون دي اللي قلت لك الفايده الثانيه اوعى تثق في نفسك قوي بقى احد السلف كان بيحب ربنا قوي فقال له يا رب احبك حبا لم يحبكه احدا احد قبلي فكيف ما شئت فاختبرني قال له يا رب انا بحبك حب ما حصلش قبل كده وكل اللي بيقول كده كذابين في الحب اللي يقول لمراته انا بحبك ما اللي بيقول لصاحبه اللي بيقول للشيخ اللي بي... ما فيش حاجه اسمها ما حصلش قبل كده دايما الغلو ده كذب الشاهد ايه قال له اختبرني يا رب فابتلاه الله بحصر البول بس حصر البول فكان يمشي في الحارات يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب اه اونطاجي وبتاع كلام ما تقولش كده اللي هي ايه لا تتمنوا البلاء لا تتمنوا البلاء بالعكس قال يا عباس يا عم رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله سل الله العافية فإن الله ما سئل أفضل وأحب إليه من العافية اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ما تثقش في نفسك لأننا اعرفها مني دي لا نملك الإيمان الذي يثبتنا عند ورود البلاء لا نملكه الإيمان الذي يبصرنا عند ورود الفتن لا نملكه عشان كده الصحابة رغم درجتهم العليا إلا أنه حين ورد البلاء انقمعت النفس الأمارة وظهر الضعف الإنساني فربنا بيداويهم ويعالجهم بكلمة واحدة ويريد الله أن يحق الحق هو ده العلاج بقى يبقى عايز أقول لك النقطة الأولانية اللي احنا قلناها مهمة قوي إن اللي همه الدنيا في الأول هيبقى همه الدنيا في الآخر خطورتها عم الشيخ إيه إن الإنسان لما يجي يموت وقلبه متعلق بالدنيا هيكره لقاء الله دي الأولانية الفايدة الأولانية الفايدة الثانية ما تثقش بنفسك ساعة ما ورد البلاء النفس الإنسانية انقمعت ورجعت ايه العلاج وهو ده المخرج النهاردة بقى عشان نختم أن تحب أن يحق الله الحق ويبطل الباطل بس أن يحق الله الحق ويبطل الباطل إنك تحب كده إنك تحب إنك تكون مع الحق وأهل الحق أهل الدين الذين يحبون الصلاة ويحبون إقامة شرع الله مش مع اللي بيبطلوا ويعطلوا ويريدونها عوجا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ابدأ هي دي المخرج أن نجد كل هذه الأمة النهاردة تحب الحق وتحب أن يحق الله الحق وتحب أن تستعمل في إحقاق الحق والتمكين للحق أسأل الله جل جلاله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم استعملنا لنصرة الدين اللهم انصر الدين وأهل الدين ومكن للدين ولأهل الدين واخذل الطغاة والظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله هنا هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني